يبقى عايز تعرف في رمضان المسطرة بتاعتك التقوى أكبر أكبر محك واختبار أنت تقي ولا لأ عايز تعرف قبل رمضان ولا لأ بص نفسك في بيتك الأسبوعين اللي بعد رمضان أنا اتقيت ربنا في مراتي إن شاء الله قبل رمضان مبروك ألف مبروك أفرح يا ترى مين ال... الذي لم يقبل فنقول له زي ما بنعزي أعظم الله أجرك تقوى الله أقوى ما تظهر تظهر جوه بيتك أكبر اختبار لتقواك علاقات البيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تفتكروا يا جماعة كل المصايب اللي في بيوتنا المصايب التقيلة المشاكل الكبيرة ممكن موضوع التقوى يحلها أنا بقول آه شوف احنا قعدنا نتكلم طول الشهر عن قواعد وحاجات تعملها عشان ترجع الترابط الاسري وناس عماله تتصل وتقول اصل انت مش عارف المشكله اللي انا فيها ده انا في مشكله في مصيبه ده الموضوع اصعب مما تتخيل ده الدنيا بقت معقده جدا شوفوا شوفوا الايه الحلوه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أنه أحسن اللي أسس بنيانه على تقوى الله ولا اللي أسس بنيانه على حاجات تانية فوقع بيه وقع بيه في نار جهنم صدقوني أسس بنيانك على التقوى كأنه بنيان تقيل قوي مش هيقع أصل أنت مش متخيل المعصية وترك التقوى ممكن تأدي بالبيوت لإيه يعني أنت مش متخيل كمية المصايب اللي في بيوتنا بسبب معاصينا هي اللي ولذلك يوم ما هتقول اتقيتك يا رب البيت يتقلب جنه البيت يتحول من بيت مليان مصائب تحس هو ايه اللي حصل وتقول انا خلاص العلاقه بيني وبين الست دي انتهت مش ممكن اللي اتكسر يتصلح وتبص تلاقي بتقواك لربنا وان انت طالع من رمضان صمت بجد تطلع من رمضان تلاقي البيت ايه ده الموضوع اتعدى والدنيا هديت وحلوت اصل المعصيه بتملى البيت شياطين بتطرد الملائكه المعصيه شديده ولذلك لما ربنا يقول هديكوا التقوى في رمضان حاجه كبيره جدا وجايزتكم لو اتقيتوا المغفره والعتق و حاجه كبيره جدا لان المعصيه بتبهدل البيوت بتبهدل البيوت شوفوا شوفوا العلماء يقول لك ايه عن اثر المعصيه يقول لك من اثار المعصيه واحد من العلماء يقول لك اني لارى اثر معصيتي في سلوك زوجتي واولادي انا بشوف اثر معصيتي في معامله مراتي واولادي المعامله بتبقى الدنيا بتبوظ بسبب اثر معصيتي وشوف الايه القرانيه تقول لك وما اصابتكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم المصايب ما نزلتش الا بما كسبت ايديكم ابن عباس يقول لك ان للمعصيه ظلام في الوجه وظلمة في القلب وبغض في قلوب الناس وإن للطاعة نور في الوجه وضياء في القلب ومحبة في قلوب الناس من أثار المعصية إن الناس تكرهك وقلوب المؤمنين تلعنك الإمام الشافعي بيقول ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر قالوا لها يعني كيف تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر قال يعمل بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين ويبدأ البيت يتجرح ويت... وتبقى العلاقات سيئة سيئة فكرة التقوى ان انت وانت بتتقي ربنا بتبص تلاقي ان العلاقات بين البيت بتلحم طب انت عايزني اتقي ربنا في البيت ازاي انك تخلي ربنا بينك وبين مراتك لو انتوا زوجين من النهارده تبدا تقول ربنا بيني وبينك ويبقى ده دليل قبول رمضان يعني ايه ربنا بيني وبينك كل تصرف ايه اللي يرضي ربنا في ده وانت كل تصرف ايه اللي يرضي ربنا اتصرف دلوقتي ازاي اعمد اسيب البيت وامشي ساعه الخناقه اصبر اقول انا اسف وانا غلطان اعتذر اه تعتذر وتقول انا اسف ومش عيب اعمل كذا اعمل تجعل ربنا بينك وبينه بينك وبين مراته فرق كبير بين بيت العلاقات فيه بين الرجل ومراته قايمه ان ربنا بيني وبينك ان ترى الله بينك وبين زوجتك وبين بيت العلاقات فيه قايمه على اي حاجه ثانيه غير كده لو انت ابن انك تجعل ربنا بينك وبين ابوك تخيل كل ما تيجي تتصرف مع ابوك ابوك مضايقك ومتضايق من الطريقه اللي هو كلمك بيها انا متغاظ وحامد ربنا قد سمع التقوى رمضان قبل ولا ما قبلش لا لا ماشي عديها اصبر امسك نفسك انك تساعد ابوك وامك بعد رمضان ده دليل ان انت بقيت من المتقين فاكرين السبع حاجات اللي كنا قلناهم في حلقه ال- بر الوالدين انك بتساعد ابوك وامك انك بدات تستشير ابوك وامك ده دليل ان انت بقيت من المتقين ودليل ان رمضان قبل ان انت بعد رمضان بدات تتفكر ايه اللي بيهم ابويا وامي تسال عليهم في التليفون انك بعد رمضان بقيت بتفكر عايز ادخل البسمه على وش- وجه ابويا وامي انا مش عايز اكسر قلوبهم بعد رمضان انك بعد رمضان تبدا تفكر وتقول انا بدات ادعي لابويا وامي اهو بدات ادعي لهم ودون من اوامر ربنا ليا وحد ادعي لهم واقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيره انا هدعي لك يا ابويا وامي انك تيجي بعد رمضان وتلاقي نفسك بتسال على قرايبهم وعلى اصحابهم تبص تلاقي نفسك فاكرين السبع حاجات اللي قلناهم دلائل برك لابوك وامك تلاقي نفسك بدات تعمل الحاجات دي ومبسوط كيف اكون متقين اجعل ربنا بينك وبين مراتك اجعل ربنا بينك وبين امك اجعل ربنا بينك وبين اخوك مين يبدا الحكايه دي وانا عشان اكون محدد اكتر عايز اقول كلمه في ودن الزوج وكلمه في ودن الزوجه وكلمه في ودانهم هما الاثنين وكلمه في ودن الشباب وكلمه في ودن العيله وكل كلمه دي واحنا بنقرب من ختام رمضان بتتكلم عن التقوى ايها الزوج عايز تعرف قبلت ولا لا في رمضان بص على حسن العشرة مع مراتك بص هتعاشرها ازاي بعد رمضان وانت تعرف ربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف والعلماء في تفسير وعاشروهن بالمعروف بيقول لك مش معناها انك ما تأذيهاش لا ده مش معنى وعاشروهن بالمعروف لكن عاشروهن بالمعروف معناها انك تتحمل الاذى منها يعني لو يعني لو لو اذت تصبر على اذاها لان الاذى احيانا معلش يعني ما- خدنا حق الستات جزء في طبع المراه يعني يعني, يعني جزء من طبعها انها تغضب فما تسالهاش ان انت غضبانه ليه ده جزء من طبع جزء من نسجها وبالتالي وعاشرهن بالمعروف زي ما علماء المسلمين هم اللي بيقولوا ده مش انا اللي بقول يقول لك انك مش تاذيها انك تتحمل الاذى منها ده معنى عاشرهن بالمعروف اللي, اللي جت في الايه تيجي تيجي نقيس تقواك تيجي نخلي المسطره حسن العشره مين زوج طالما اتفقنا ان دليل قبول رمضان البيوت وازاي اتقي ربنا في البيوت قلنا تعالى نتكلم على حسن العشره تيجي نخلي ده المقياس ها بعملها ازاي بتاذيها لسه بتزعق بطريقه مبالغ فيها بتصبر عليها بتطبطب ب... خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما ي... لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم ده مش تقي خلاص انسى رمضان ما تقوليش بقى ده انا صليت صلي زي ما انت عايز ده انا ده انا ما فوتش ركعه تراويح ده انا عملت ده انا عملت. ما يكرمهن الا كريم يستحق ان هو يكرم كريم راجل وما يهينهن الا لئيم وهو مش آخر جملة والنبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من قبل موته أوصيكم بالنساء خيرا الله الله في النساء الله الله في النساء الله الله في النساء دليل تقواك انك نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وخلي بالك ده انت ليك دعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ده انت مش قبول رمضان وبس ده دعي لك النبي دعي لي اه دعي لك دعي لك عشان بتعامل مراتك حلو ازاي مش النبي بيقول اللهم من ولي من امر امه محمد شيئا ولو واحده ست ولو بيت فرفق بهم فارفق به طب ايه رايك في الدعوه دي ايه رايك تاخد الدعوه ده لا دعوه النبي دعي لك دعوه خلاص دعاها خ- خ- دعوه خالده للامه والعكس خلي بالك بحذرك اللهم من ولي من أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه دعا عليك الحديث دون دايما الناس بتاخده على الحكام وبس لا ده على الأب والأم في البيوت فشق عليهم فاشقق عليه ما انتيش رايحة لأهلك هتعمل كده بعد رمضان ما انتيش عاملة كذا ما انتيش واخدة فلوس كذا مقطر في الف... ورينا الف... ورينا التقوى بعد رمضان تيجوا نخلي يا جماعة مسطرة تقواك عايز تعرف وتكتب كده يا رب أنا قبلت ولا لا أني علامة وتشوف العلامة في مراتك ها عامل إيه مع مراتك تيجوا نخلي حسن العشرة دليل مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يجوز علي ابن أبي طالب قال علي أزوجك إياها على أن تحسن صحبتها طب مش كل بنات الأمة بنات النبي صلى الله عليه وسلم مش كده مش النبي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأزواجه أمهاتهم يبقى هو والد لهم تخيل بقى كل واحدة بتتجوز تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي دي بنته بيوصيك على ان تحسن صحبتها شوفوا يا ستات ها يا رجاله بقى مين يخلي مصطلح تقواه السنة دي بعد رمضان مراتي كلمة في أذن كل زوج تيجي نعمل الحكاية دي تيجي نكتشف تقوانا في حاجة زي كده طيب دي الأولانية ودي الكلمة الأولانية في أذن كل جوز زوج دون هيبقى المقياس وخلي بالك بقى يدخل في الحاجات دي كل أشكال الأذية تتخانق معاها تقول لها اطلعي من البيت يا نهار أبيض راح رمضان خسارة شوف الآية الجميلة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هي عملت إيه؟ مهما حصل طالما ما حصلش إلى هذه الفاحشة المبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن انتوا كده بتكبروا الموضوع انتوا كده بتأدوا المصيبة أكبر شوفوا القرآن يدخل في إيه؟ ده من دلائل تقواك ده من دلائل حسن العشرة من دلائل حسن العشرة إنك تصبر عليها مش طايقها ما قضتش بحبها يا أخي خليك جدع اصبر ده من التقوى ده من التقوى بعد رمضان انك تلاقي نفسك اكثر قدرة على الصبر عليها مستعملها ما كنتش طايقها قبل رمضان شوفوا شوفوا يا اخوانا شوفوا قبول رمضان ربطناه بايه دلوقتي انت ومراتك بعد رمضان مراتك هي اللي هتكتشف فيها تقواك ها ما كنتش طايقها لا انا دلوقتي صابر هصبر فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا بتتكلم على الزوجات فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه خيرا كثيرا الست اللي مش عاجباك دي يمكن يطلع منها خير كثير اصبر اصبر ولذلك واحد من التابعين مراته قال لها انا مش طايقك وكان عايز يسيبها فقالت له انا حامل قال زاد الامر يعني زدتيني قرف على قرفي ان انت حامل فترك لها البلد والقصة شهيرة وهام على وجهه بقى وعاش حياته عشرين سنة وهو ماشي قالت له كلمة قالت له رب خير كان فيما تراه شر يمكن يكون في خير كبير في اللي انت شايفه شر بيقول فضلت ترن في وداني الكلمة دي عشرين سنة لفت ليام ورجعت البلد فلقيت في المسجد شاب متجمع حوالين ناس عمال يدي درس كبير وشاب جميل والناس متلهفة عليه فقلت من هذا فقالوا أنس بن عامر من الفقهاء فقلت عامر من فهو عامر فإذا به ابنه فمشى خلفه إلى البيت وقال قل لأمك رجل بالباب يقول لك رب خير كامن فيما تراه شرا فقالت هذا أبوك اللي بيقول كده ده أبوك يقول فبكى ظل يبكي ويبكي يقول أضعت أجمل أيام عمري أن أرى ابني هذا عشرين سنة لأني لم أتحملها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مين يتقي الله في مراته بقى مين يا أخوانا يجي يقابل يعني يخرج من رمضان وكل اللي مركز عليه أنا هتقي ربنا في الست دي تخيلوا كيف يغتاظ الشيطان خلي بالكم الشيطان هيرجع بعد رمضان ها الآية بتقول إيه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني إيه إبليس كان عارف إن هم هيدخلوا رمضان يقعدوا يعيطوا شوية ويبكوا شوية وهيطلعوا حشى رجلهم كده يرجعوا زي ما كانوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فعلا ظنه طلع في محله إلا قليلا من المؤمنين يا ترى انت هتبقى منهم لا يا ابليس مش هيصدق ظنك السنه دي لان انت كنت شغال عليا عمال تبوظ البيت وكان كل مصايب البيت سببها التفريق بيني وبين مراتي والولاد بقوا بيكرهوا البيت وبعد كده خرجوا للشارع وانت استفردت بيهم في الشارع وبدات الخيانه الزوجيه وبدا الكراهيه وبقيت مش مركز في شغلي ولا انتاجي ولا اصلاح الارض بسبب اللي انت عملته بيني وبين مراتي لا ده انت هتيجي السنه دي هتلاقي فيه تقوى في البيت هتلاقي انا ومراتي كده مش هتعرف ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا قليلا من المؤمنين ها يا رجالة مين موافق طيب دي كلمة في ودن الراجل طب نقول للست نقول للست انا خدنا حق الستات تماما 10 على 10 ورجالة قلقانين يعني, يعني طب والستات فعايز اقول للست كلمة في ودن الستات تيجي ترضي جوزك تيجي تعتبري دليل قبول رمضان هرضيك هرضيك ومش هزعلك وهطيعك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك أنا من الستات بعتني إليك يقولون لك يا رسول الله الإسلام أعطى الرجل ثواب الجهاد في سبيل الله وصلاة الجمعة والجماعات والمسجد فماذا أعطى النساء فقال لها النبي أبلغي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها إرضاؤه طاعته أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك يعدل أجر المجاهد إيه رأيك تيجي تعبدي ربنا بالحكاية دي تيجي كل زوجة سمعاني الآن تنوي حتى لو جوزي وحش أنا بتقي ربنا أنا شايفة ربنا بيني وبينه أنا بعامل ربنا إن الله كان عليكم رقيبا قد سمع الله أنا بعاملك يا رب هو وحش أنا بعاملك طول ما الجوازة دي طول ما البيت ده لسه قائم أنا هعاملك أنت ماليش دعوة بيه هو أنا شغالة بما يرضيك بعبدك وعايز اطمن ان انت قبلت مني رمضان في الراجل ده انا حقيت فيه قبول رمضان فتخيلي تيجي بعد رمضان شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع الدنيا حلوة وخير متاعها احلى حاجة فيها المرأة الصالحة مين المرأة الصالحة بقى يا رسول الله مين ايه تعرفها اللي بتصلي كتير وبتصوم كتير لا النبي يشرح مين هي المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته ايه ده صلاحها في عينيه انت متخيل المعنى إن نظر إليها سرته لو بقيتي في عينيه جميلة لو, لو طريقة كلامك لو ابتسامتك لو محافظتك على نفسك لو, لو مداعبتك لو حنانك لو تزويقك لبيتك لو أكلتك الحلوة إن نظر إليها سرت ده صلاحك عند ربنا صلاحك عند ربنا صلاحك في عينه تيجي تعبدي ربنا في كده تيجي تعبدي ربنا أنا صالحة يا رب والدليل الراجل ده مبسوط وتقولي له ها فرجتك ولا لا فيها تقوى دي فيها فيها قبول رمضان انطق يعني فرجتك ولا ما فرجتكش النظر اليها سرت وان غاب عنها حفظت كان تعبير صالحه احنا دايما على طول تيجي دماغنا صالحه في الصلاه والصوم بس طبعا بتصوم وتصلي لكن دي حافظه بيتها لما بيبص لها بينبسط وبيسعد وشوفوا الحديث الجميل إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت يوم القيامة اختاري الباب اللي تخش منه الجنة أي باب يعجبك إيه رأيكم يا إخوانا إيه رأيكم يا ستات تعبدي ربنا وتقولي ان شاء الله ده انا عيطت عياط في رمضان ده انا ذكرت ربنا ده انا صليت ده انا قمت ده انا اجتهدت ان شاء الله قبلت الدليل ايه اشهد يا رب انا رضيان انا رضيان يعني مين تنوي من النهاردة انها هتبدأ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايام امرأة ماتت وزوجها راضي عنها فهي في الجنة كنت مرة في عدد والعدد دون بتاع ست ماتت في السبعين من عمرها وجوزها في الخمسة وسبعين من عمره فيعني متجوزين بقى لهم مثلا 40 45 سنة فإذا بالزوج بيبكي بكاء طويل بيبكي بيبكي بيبكي لدرجة الناس راجل كبير فالناس بتقول له يعني يعني مش كده يعني يعني يعني عايزين كأنهم عايزين يقولوا له مش قوي كده دي يعني ده ده كبرتوا فبص إليهم قال لهم إزاي ما بكيش إزاي ما بكيش 40 45 سنة جواز عمري من عمر عمرها ما نيمتني ليلة واحدة إلا وهي مرضياني ما نيمتنيش ليلة إلا وأنا راضي إزاي مرضاش يا بختها ها ستات مين تنوي إن هي ومين تقول إن شاء الله دليل قبولي في رمضان هذا العام اللي هتشوفه يا رب مع جوزي النقطة الثالثة كلمة في ودنهم هما الاثنين وسامحوني هي كلمة نشفة شوية وقاسية شوية دليل التقوى بعد رمضان اوعى يحصل خيانة وأي نوع من أنواع الخيانة من أول التليفون لغاية التشات لغاية المسجات لغاية لغاية لغاية زملاء العمل كذا لغاية كذا لغاية كذا أنا بتكلم الجميع وحزين إن أنا بقول الحكاية دي وعارف قد إيه بقت كتيرة وموجودة في بلادنا وحزين لها يا ترى يا رب هنكون قبلنا في رمضان إن الخيانة دي قلت كتير يا ترى زوج هيقول لا ما اقدرش ما اقدرش هصبر عليها وان شاء الله هحبها وربنا هيبارك لي فيها بس ما اعملش كده ابدا ابدا يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء مكتوب عليه هذه غدره فلان يقول النبي انا ثالث الشريكين ما لم يخونا أنا ثالثكم أنا معاكم معية ربنا معاكم أنا ثالث الشريكين ما لم يخونا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وهو طالع في المعراج يقول مررت على رجال ونساء أمامهم لحم طيب نقي وأمامهم لحم نتن فإذا بهم يتركون اللحم الطيب النقي طاهر طازة ويأكلون اللحم النتن فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الزناه والزواني يتركون ما أحل الله لهم من الحلال فيذهبون إلى الحرام فيأكلون منه إخوانا إخوانا اوعى اوعى ده مش عذاب النار ده قبل عذاب النار ده اللي شافه النبي ده لسه مش عذاب النار عذاب النار ده موضوع تاني بلاش يا اخوانا بلاش دي اوعوا اوعوا يا اخوانا ده ليه تقوقع هتبقى ضيعت رمضان اوعى بعد رمضان اثبت بعد رمضان اثبت ورينا في شوال اضمن اضمن رضا ربنا اضمن اضمن ان انت من المتقين افرح بالثواب اوعى تضيعها اوعى تروح منك اغثني يا رسول يا رسول الله لا املك لك شيئا يا جماعه رجال كتير دلوقتي بيسافروا بيشتغلوا بره وكانت نفس المشكله موجوده في المدينه المجاهدين اللي كانوا بيطلعوا يجاهدوا والقاعدين اللي موجودين في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمه زوجات المجاهدين على القاعدين كحرمه امهاتهم ايما قاعد خلف يعني خلف في امرأة مجاهد فخانه فيها إلا أتى الله به يوم القيامة يقول المجاهد خذ من حسناته ما شئت حتى تفنى حسناته نار روح مالكش حاجة خد كل اللي عنده خد كل حسناته تخيل كل اللي عملته في عمرك ياخده ياخده اللي انت خدته كل حسناتك صليت في رمضان هاته صمت بكيت صدقت بص ايد امك هات كل ده كل ده يروح له اوعى يا ستات اوعى يا رجاله الحديث ده رهيب هات هات حسناتك اديها له طب طب يفضل لي ايه ياخد زي ما هو عايز والنبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث فرفع صوته واحمر وجهه وقال فما ظنكم ظنكم واد ربنا هيسيبكم لو عملتوا كده فما ظنكم بالله هيعمل فيكم ايه اوعى كنا الموضوع ده بقى رهيب في بلادنا انا خايف ده دليل تقواك ودليل رمضان والشيطان شغال على الحكايه دي وكل هدفه تفريق بيوت علشان البيوت هي اللي بتعمر الارض وهي اللي بتخلي في امل في نهضه وفي اصلاح في الارض وامل ان الاسلام يعود فالحل ايه خيانات كتر الخيانه عشان البيوت تتفرق كتر الخيانه عشان البيوت تتهد عشان العيال دول يجوا لي الشارع وانا ساعتها هعرف اخلص عليهم انا بضرب في الاساسات الشيطان بيضرب في الاساسات خلينا نخلص عليهم في اكتر حته تفركش البيت عشان اعرف اخلص واشتغل ارجوك يا رجاله حضن على مراتك وحضني على جوزك وتوددوا لبعض اتقوا ربنا بحب بعض اعرفوا قبول رمضان مش هنخليك يا شيطان تدخل بالخيانه ابدا لان احنا محافظين على بعض هاتي ايدك خلينا خلينا نقرب خلينا نرجع العلاقه حلوه خلينا نهتم ببعض كفايه فجأة عشان العيال دول وعشان الاسلام وعشان ربنا وعشان يوم القيامه وعشان الشيطان ده ما يضحكش علينا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا قليلا من المؤمنين انا وانتي ان شاء الله نكون منهم يوم القيامه كلمه في ودن الزوج حسن العشره كلمه في ودن الزوجه ارضيه طيب كلمة في ودنهم هما الاثنين اوعوا الخيانة آخر حاجة كلمة في ودن العيلة اوعوا تخصموا بعض عشان فلوس اوعوا يا اخوات ويا اولاد عم تتفرقوا عشان ميراث علشان فلانة قالت على بنتي كذا وجابت في سيرة بنتي في عرضها وشرفها كذا سامحوه اعفوه ويبقى عفوك دليل التقوى دي آخر حاجة في الخمسة أنا قلت كلمة للزوج كلمة للزوجة كلمة ليهم هما الاثنين كل دي دلائل التقوى في البيت الخمسة دول جمعين دلائل التقوى في البيت آخر واحدة أنت والعيلة صدقني والله لو طلعت من رمضان ولسه متخانق مع ابن خالتك علشان اتكلم على بنتك انا خايف ما يكونش قبل رمضان لان ابو بكر اتكلم مصطح على بنته على السيده عائشه وسامحه وربنا قال له وليعفو وليصفحوا لمة العيلة أولى معلش اصبر حتى لو اتكلم على بنتك يا أبو بكر حتى لو اتكلم على عائشة مرات النبي وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عايز تعرف اعتقت ولا لا شوف سامحت ابن خالك ولا لا شوف سامحت اخوك ولا لا عايز تعرف مين المتقين عايز تعرف قبل رمضان عايز تعرف عفى عنك ليله القدر ولا لا شوف انت عفيت عن اخوك ولا لا شوف سالت عليهم ولا لا خمس حاجات مين هينفذ لا مين ان شاء الله يكون قبل مين يكون يكون قبل فيطلع من رمضان يلاقي نفسه بيعمل الخمسه دول مع مراتي مع جوزي بينا احنا الاثنين مع ابويا مع العيله الا هل بلغت اللهم فشهد اللهم فشهد